قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين برق النفوس مع المصطفى مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي وليلة النهاردة ليلة خاصة جدا وجميلة جدا وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بكل ليالينا مع حبيبنا المصطفى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم تعالوا ندخل بيت النبي بكل أدب وهدوء وسكينة واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في الليلة دي لما دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقينا عنده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ولقينا سيدنا حنظله رضي الله عنه وارضاه بس سيدنا حنظله كان زعلان وتعبان ومتضايق قوي فجاه بص للنبي عليه الصلاه والسلام وهو زعلان جدا وقال له يا رسول الله نافق حنظله فالنبي استغرب وقال له وما ذاك يا حنظله ايه اللي خلاك تقول كده قال له نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عين فإذا خرجنا من عندك يا رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد كل الحلاوة الإيمانية اللي بنحسها عندك يا رسول الله لما بنخرج من عندك ونقعد بقى ن- يعني نعيش حياتنا يعني بيضيع كل ده فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال يا حنظلة لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر حاجتين لو تدوموا على الحالة اللي بتكونوا فيها عندي في البيت هنا وأثناء ما انتوا بتذكروا ربنا سبحانه وتعالى هيحصل حاجة حلوة قوي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة شاهد في الموضوع ان لما الانسان يدوم على ذكره لله سبحانه وتعالى ممكن يفوز بان الملائكة تصافحه على الفرش وفي الطرقات وعشان كده حلقة الليلة دي وزيارة الليلة دي وليلتنا الليلة دي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان النبي وذكر الله لكن قبل ما نبدأ في الحلقة وقبل ما نخش في الموضوع المهم دوت عايزين نشوف بس أخبارنا إيه مع اللي فات احنا مش عايزين ننسى اللي فات رقم واحد واثنين وثلاثة رقم واحد أخبارنا إيه مع نصرة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كم واحدة هتلبس حجاب ربنا يبارك في أخواتنا وبناتنا يا رب العالمين اللهم آمين رقم اثنين أخبارنا إيه مع القرآن في الدرس اللي احنا قلناه النبي والقرآن صلى الله عليه وسلم واتفقنا يا جماعة ان احنا كلنا ان شاء الله هنقرأ كل يوم جزء ونحفظ صفحة وقبل ما ننام هنقرأ سورة تبارك لأنها المنجية من عذاب القبر وهي من أسباب دخول الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم أمين يا رب العالمين رقم ثلاثة أخبارنا إيه مع صلاة الفجر دي كانت الحلقة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين النبي وصلاة الفجر يا ترى بنصلي الفجر ولا لسه مقصرين في صلاة الفجر واحنا ذكرنا ثمرات جميلة جدا لصلاة الفجر وتم- واتمنى حتى وقتنا هذا ان ان شاء الله كل اخواننا واخواتنا ان شاء الله يحملوا الحلقة ديت ويوزعوها هدية مجانا وينزلوها على المواقع في الانترنت عشان الكل ان شاء الله يقوم يصلي الفجر وانا قلت يا جماعة المرة اللي فاتت واقسم بالله ان صلاة الفجر هي بداية النصر ولذا قالها رجل يهودي لرجل مسلم قال له عدد المصلين بتوعكم لو استووا في الجمعة وصلاة الفجر فدي بداية نصركم علينا احنا في الوقت دوت فعلا هتقتلوا اليهود وهتخلصوا منهم ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما يبقى إذا اتفقنا على ثلاث حاجات أول حاجة نصرة أمنا عائشة بلبس الحجاب إن شاء الله الحاجة التانية القرآن هنحفظ كل يوم جزء هنحفظ كل يوم صفحة ونقرأ كل يوم جزء ونقرأ سورة تبارك قبل ما ننام رقم ثلاثة هنصلي الفجر يا رب يا رب العالمين اللي هيعمل الحاجات ديت اجمعوا مع حبيبنا المصطفى في الفردوس الأعلى قولوا أمين اللهم أمين يا رب العالمين نبدأ موضوع ليلادي النبي وذكر الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى علق الفلاح في الدنيا والآخرة على كثرة الذكر قال جل وعلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ووعد بالمغفرة والأجر العظيم على الذين يذكرون الله عز وجل قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ولم يحدد الأجر من عظم الأجر العظيم بفضل الله قال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الإمام ابن كثير بيعلق على الآية دي بيقول إيه بيقول إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معينا يعني الصلوات خمس صلوات الفرائض ورمضان بنصوم شهر في السنة والزكاة إذا بلغ المبلغ النصاب وعد عليه سنة تمام بنطلع 2.5% والحج آه، كتب علينا مرة واحدة إذا إذ لمن استطاع عليه سبيلا لكن الذكر لم يجعل المولى عز وجل له حدا معينا قال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فالذكر ليس له حد معين ولذلك ربنا سبحانه وتعالى للإنسان بقى اللي قلبه تعبان اللي قلبه موجوع لنفسه بيبحث عن السعادة وكلنا ذاك الرجل كلنا بنبحث عن السعادة فربنا بيدلنا على طريق السعادة قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا الذين امنوا سبحان الله يعني ال- ال- المؤمنين دولت هم اللي بيستجيبوا شوف قد ايه اهل الايمان هم اللي بيستجيبوا لذلك قال بعدها ايه الا بذكر الله تطمئن القلوب شوف قد ايه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ولذلك اهل الجنه ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الجنه بيلهموا التسبيح كما نلهم النفس حد فينا يا جماعه بيتكلف انه يتنفس النفس ده سواء حضرتك صاحي او نايم النفس شغال على طول بتلهم النفس شغال لوحده كذلك اهل الجنة يلهمون التسبيح مين اللي قال كده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس طب يا ترى انواع الذكر قد ايه ونقولها في عجاله سريعه كده انواع الذكر خمس انواع وفي نوع سادس هقول لك عليه حالا النوع الأول ذكر الله عند ورود الأمر والتقسيم ده تقسيم الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ذكر الله عند ورود الأمر ربنا أمرني بالصلاة بالزكاة بكل هذه الأمور والطاعات دي كلها لما أعملها أبقى أنا ذاكر لله ذكر الله عند ورود النهي لما ربنا ينهاني عن النظرة المحرمة عن شرب الخمر عن الدخان عن الكذب عن الغيبة عن النميمة لما أنتهي أبقى أنا ذاكر لله سبحانه وتعالى ذكر الله المقيد بعدد بعد الصلاة بذكر ربنا بسبح 33 وأحمد 33 وأكبر 33 في أذكار بقولها ثلاث مرات في أذكار بقولها سبعة في أذكار بقولها 100 لما أعمل كده أنا ذاكر لله رقم أربعة ذكر الله في الأحوال والمناسبات عند دخول البيت وعند الخروج عند دخول المسجد وعند الخروج عند رؤية الريح عند رؤية الهلال اللي يعمل كده يبقى ذاكر لله وآخر الأنواع الذكر المطلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا لكن الإمام بعد ما ذكر الخمس أنواع دولت قال لا ده في نوع بقى أحلى من كل دوت أعلى من ذكر الله عند ورود الأمر وعند ورود النهي وفي الأحوال والمناسبات والمقيد بعدد والذكر المطلق قالوا إيه هو يا إمام كا- قال أن, يقو أن يكون الله منك على بال دائما اللي هو قول القائل اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا اللي أنت ما تنساش ربنا أبدا وانت رايح تشتري حاجة لو كانت محرمة فتتذكر ربنا حرمها خلاص لا يمكن اشتري شيء ربنا حرمه ان انت ربنا منك على بال دائما وانت بتتعامل معاملة معينة فهتاخد من واحد رشوة ربنا حرم الرشوة خلاص مش هاخد رشوة يبقى الله منك على بال دائما وانت بتعامل زوجتك وانت بتبيع وتشتري وانت بتعامل الناس وانت ب ب بتعمل اي حاجة في الدنيا أن يكون الله منك على بال دائما اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا وعايز أقول يا جماعة حاجة بقى بجد بقى وبيني وبينكم اللي بيحب حد بيكثر من ذكري تعرف حضرتك ولله المثل الأعلى لما يكون واحد بيحب لعيب كورة أول لما يلاقي حد بيتكلم عن اللعيب الفلاني يقول لك حبيبي أيوة أخباره إيه ولو لقى مثلا ليه أخبار نازلة في مجلة بيشتري المجلة عشان هو ولو لقى في برنامج معين جاي له في حوار معاه بيفتح البرنامج ويفرغ وقته عشان يتفرج ولله المثل الأعلى فاللي بيحب ربنا لازم يذكره كان أحد السلف بيقول كلمة حلوة قوي بيقول إيه بيقول والله أنا أعلم متى يذكرني الله عز وجل قالوا له إزاي بتعرف ربنا بيذكرك قال طبعا قالوا له متى ذلك قال إذا ذكرته أما قال جل وعلا فاذكروني أذكركم اذكروني أذكركم وقال جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي خدوا بالكم وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه وإن أتاني يمشي وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني باعا ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير الحليم الشكور الودود سبحانه وتعالى ولذلك سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه والحديث رواه مسلم لما جاله النبي عليه السلام وقال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة فأبي بن كعب قال له وقد ذكرت هناك يا رسول الله يعني ربنا ذكرني من فوق سبع سماوات وقال لك أبي بن كعب ولا قال لك أي صحابي فأنت اخترتني أنا قال وقد ذكرت هناك يا أبي فبكى أبي فقال الصحابة هل فرحت بذلك قال كيف لا أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده بقول لك ان فعلا اللي بيحب حد لازم يكثر من ذكر من ذكري سبحانه وتعالى عايز اقول حاجه يا جماعه الكون ده كله مش احنا بقى كمسلمين بس الكون ده كله بيذكر ربنا ويسبح بحمد ربنا بل ويسجد لله سبحانه وتعالى قال جل في علاه وان من شيء وان من شيء ما فيش حاجه في الدنيا ومن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم تصدقون لو قلت لكم حالا إن الكوباية دي بتسبح حمد الله والمكتب ده والكاميرات ديت وال... وال... والسقف دوت والأرض ديت والحوائط والدنيا كلها ده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول للناس اللي بتحج ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الحج والعمرة يا رب ويتابع لنا بين الحج والعمرة بيقول إنه ما من ملب يلبي يقول لبيك اللهم لبيك إلا لبى كل ما عن يميني وما عن يساري من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم الكون ده كله بيسبح نعم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير الله ولذلك حديث عجيب قوي وقفت عليه حديث رواه الطبراني في, في الأوسط بسند صحيح إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بيقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش حملة العرش كم ملك؟ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش خد بالك رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن ده قد إيه ده رجليه رجل الملك رجليه في الأرض السفلى في سبع أرض وعلى قرنه عرش الرحمن يعني مخترق الأرض بالسماوات السبع بسدرة المنتهى لحد ما وصل للعرش كل ده حجم ملك عبد من عباد الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الملك ده بيقول ايه بيقول سبحانك حيث كنت الله الملك ده مع العظمة دي كلها والحجم ده كله والجمال ده كله بيقول سبحانك حيث كنت ولذلك النبي عليه السلام بيخبر ان ان الملائكه بيقول قطت السماء انت السماء وعانت وحق لها ان تقط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او راكع ما شاء الله الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون حياتهم كلها عباده وتسبيح وسجود وركوع لله سبحانه وتعالى ولذلك سبحان الله يعني النبي عليه الصلاه في يوم من الايام ماشي مع الصحابه والحديث رواه مسلم بيقول للصحابه هذا جمدان يعني جمدان ده جبل خد بالك فبيقول سبق المفردون قالوا ما وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فمستحيل يكون جبل افضل مننا الجبال بتسبح ألم ترى أن وبتسجد لله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب يعني حاجة عجيبة جدا اللي الكون ده كله بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ولذلك هتشوف بعد كده بقى شوف بقى كم التسبيح اللي موجود في الكون ده كله لله سبحانه وتعالى هنعرف كل الحاجات الحلوة الجميلة ديت ونعيش مع ذكر الله سبحانه وتعالى وبالله عليكم قبل ما نطلع فاصل بالله عليكم من أول حلقة الأخيرة بقول بالله عليكم اشغلوا ألسنتكم بذكر الله ويا ريت طب تيجوا نثبت كده ذكر نقوله نسبح نقول سبحان الله النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان اللي يسبح في ال- في- يعني بيسبح 100 تسبيحه يا اما بياخد 1000 حسنه يا اما بيتغفر له 100 سيئه والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من سبح 100 مره غفر له 1000 غفر غفر له 1000 خطيئه او 1000 سيئه و- او كتب له 1000 حسنه يا ريت نسبح وننشغل بذكر الله سبحانه وتعالى فاصل قصير ونرجع لكم صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي وأهلي وناسي يعني عايز أقول إن كان في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب على جذع من نخلة قاطعينه من قدام المسجد وبعدين في يوم من الأيام جات له امرأة من الأنصار قالت له يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا قال لها اصنعوا لي منبرا فابنها كان نجار صنع منبر للنبي جه في الجمعة اللي بعدها جابوا المنبر فنحى النبي الجذع جانبا فطلع النبي على المنبر يخطب فلما طلع يخطب على المنبر حن الجذع وبكى حن الجذع وبكى فنزل النبي فالتزم الجذع يعني احتضن احتضن الجذع فسكن الجذع الرواية بيقولوا ايه بيقولوا كان الجذع يبكي من فراق الذكر لله سبحانه وتعالى يعني كانت تبكي من, كان من, كان من كثرة ما كانت تسمع من الذكر الخشب حزين من فراق الذكر شوف سبحان الله فاكر لما اتكلمنا عن النبي والقرآن وقلنا قول المولى عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان الملك سبحانه وتعالى الكون كله بيشعر وبيذكر المولى عز وجل ويسبح بحمد الله ويسجد لله سبحانه وتعالى اخويا حبيبي اسمع بقى الحديث اللي هو انا عايز اقول لو ما طلعناش من لقاء النهارده ده غير بالحديث ده انا كفايه عليا عايز اقول الحديث عجيب قوي رواه الترمذي بسند صحيح ان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم خدوا بالكم بقى الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق اللي هو الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم فالصحابة استغربوا في حاجة أفضل من كل دوت قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى الله يوم جاي واحد للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بأمر أتشبث به كثرت أول شرائع بالنسبة لي مش عارف ألم الموضوع قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا الله جمع له الدين كله في هذه الكلمة لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عارف ليه لأن هو لو بيذكر ربنا لا يمكن يعصى ربنا وهو بيذكر ربنا معدية واحدة لا يمكن يبص لها وهو بيذكر ربنا بي- بيتناول حاجة محرمة لا يمكن ياخدها وهو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى فالنبي جمع له كل ده في قوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله في يوم من الأيام الفقراء فقراء الصحابة راحوا للنبي يشتكوا له شكوى معانا قالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الأغنياء خدوا الأجر كله وكوشوا على الحسنات كلها قال لهم ليه قالوا له, قالوا له يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم وكنتم أفضل ممن كان بعدكم إلا من فعل مثلكم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون ثلاثا وثلاثين الفقراء حافظوا على الذكر ده بعد الصلاة ولكن بعد كم يوم الأغنياء وصل لهم الخبر فعرفوا فبقوا هم كمان إيه يسبحوا ويحمدوا ويكبروا فالفقراء راحوا للنبي قالوا له يا رسول الله علم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلنا قال هذا أو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني مش معقول أروح أقول لهم ما تذكروش ربنا سبحانه وتعالى قد إيه الذكر حاجة في غاية الروعة ولذلك سيدنا يحيى بن زكريا والحديث رواه أحمد بسند صحيح النبي بيخبر بيقول إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا خمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكان من ضمن الكلمات الخمس أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل وإن الله يأمركم بذكر الله ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو صراعا واحد العدو بيجري ورا نفسه الحق عشان يخلص عليه فدخل حصنا ف- فتحصن بذلك الحصن فالنبي بيقول ايه وان وان الرجل لا يكون في حصن بعيدا عن الشيطان أو إن الرجل لا يكون في يعني لا, لا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليه إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى إن العبد لا ينجو من الشيطان إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى فالذكر ينجيك من الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كانت أجمل وصية بقى النبي يقولها الواحد هو بيحبه يروح النبي عليه السلام لسيدنا معاذ بن جبل ويقول له كلمة عجيبة جدا والله العظيم بالدنيا واللي فيها بيقول له يا معاذ والله إني لا أحبك مع أن النبي مش محتاج أنه يقسم هو الصادق صلى الله عليه وسلم لكن بيأكد له أنه فعلا بيحبه قال له والله إني لا أحبك أوصيك يا معاذ ما دمت أنا بحبك بقى خد بقى وصية محب قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك الله احفظوا احفظوا الدعاء ده هنقوله امتى يا جماعه دبر كل صلاه يعني ايه دبر كل صلاه يعني بعد ما نصلي لا واحنا بنصلي بعد ما نقول التشهد وقبل ما نسلم نقول الدعاء ده نقول ايه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولذلك سبحان الله بعض الناس ممكن يقولوا الله طب ده انت كده بقى يعني حمستنا على الذكر ما تقول لنا بعض فضائل الذكر هقول لكم 23 ثمره في عجاله سريعه كده 23 ثمرة من ثمرات الذكر نقولها بسرعة عشان الوقت بيجري بسرعة أول حاجة الذكر يطرد الشيطان الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأعوانه الشياطين يعني لا مبيت لكم ولا عشاء ما دام الرجل ده ذكر ربنا وهو داخل وذكر ربنا وهو بياكل يبقى احنا لا هندخل ولا هناكل ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول لأنس بن مالك يقول له يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك يبقى رقم واحد يطرد الشيطان رقم اثنين يحل كل عقد الشيطان انتوا عارفين الحديث في البخاري ومسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يعقد على مؤخرة رأس أحدنا في كل ليلة ثلاث عقد بيقعد العقدة ويروح ضارب عليها ويقول ايه عليك ليل طويل فارقد اوعى تقوم لا تصلي قيام ليل ولا تصلي فجر تمام فإذا قام العبد اسمع بقى كلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول فإذا قام العبد أول حاجة فذكر الله انحلت عقدة الله فاضل اثنين فإذا توضأ انحلت الثانية فاضل الثالثة فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا لو ما عملش كده أصبح خبيث النفس كسلانا وشوف الفرق الصبح كده وانت واقف على محطة الأتوبيس ولا المترو ولا الميكروباص ولا التاكسي حتى شوف اللي مصلي يبان على وشه يا أخي ما شاء الله وشه زي القمر منور واللي مش مصلي لا فجر ولا قيام ليل ولا ليه في الموضوع واقف يعني حاجة ربنا ما يوريك رقم ثلاثة ان الذكر يرضي الرحمن لان ربنا يحب من يذكره سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم رقم أربعة الذكر والله الذي لا إله غيره يزيل الهم والغم والكرب بفضل الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كأن ربنا بيقول لكم اللي بي المؤمنين بتطمئن قلوبهم بذكر الله انتوا ليه ما بتذكرونيش ألا بذكر الله تطمئن القلوب رقم خمسة أنه يجلب الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهل ممكن واحد بيتقي الله مش يذكره هل ممكن واحد بيتقي الله عمره في حياته ما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر اوعى تنسى وصيتي شغل لسانك وشغلي لسانك قولوا سبحان الله كل ما هتقوله 100 مرة ومش لا- مش عايز تعده طبعا عشان الحلقة يعني لكن كل ما هتقوله 100 مرة يتغفر لكم 100 سيئة أو ت- 1000 سيئة أو تاخدوا 1000 حسنة وهقول لكم الحديث دلوقتي رواه مسلم هقول لكم نص الحديث كمان شوية يبقى رقم خمسة إنه يجلب الرزق رقم ستة إن الر- إن الذكر سبب حياة القلب قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت يا سلام وقال صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت اللي بيذكر ربنا حي واللي ما بيذكرش ربنا ميت والبيت اللي بيتذكر فيه ربنا بيت حي والبيت اللي ما بيذكرش فيه ربنا بيت ميت رقم سبعة ان الذكر سبب لانشغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب وسبب لانشغال العين عن النظر المحرمة طول ما انت قاعد عمال بتذكر ربنا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله أي حاجة أي ذكر بتقول ربنا سبحانه وتعالى تخيل حضرتك الذكر ده هيشغل لسانك عن ان انت تكذب على حد او ت- او تغتاب حد او تسعى بالنميمه بين الناس الذكر هيخليك في حالة إيمانية جميلة قوي خصوصا وانت بتذكر بقلبك ولسانك لو عدت قدامك أجمل إنسانة في العالم انت ما انت شايفها لأن انت مشغول بربك حبيبك سبحانه وتعالى رقم 8 مجالس الذكر يا جماعة يا مؤمنين يا أحبابي مجالس الذكر هي مجالس الملائكة ومجالس اللغو هي مجالس الشياطين ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس أو لا يقعد قوم يذكرون الله جل وعلا إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده الله رقم تسعة الذين يذكرون الله عز وجل ومن يجالسهم لا يشقى بهم جليس خدوا بالكم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيخبر في حديث طويل معلش هو هقوله في عجاله سريعه كده ان المولى عز وجل له ملائكه طوافون يلتمسون حلقات الذكر فاذا وجدوها تنادوا فيما بينهم فاجتمعوا وشو- وشوفوا بقى حلقات الذكر ثم يعودون الى الله عز وجل يقول جل وعلا كيف وجدتموهم وجدناهم يحمدونك وي- وي- ويمجدونك ويسبحونك الى اخر الحديث في اخر الحديث المولى عز وجل بيقول للملائكه اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم فملك بيقول له يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجته ده هو ما كانش قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى ولا جاي يقرأ قرآن ده هو كان جاي عشان ليه مصلحة عند فلان فقالوا له ده في المسجد فراح له فقال جل وعلا هم الجلساء لا يشقى بهم جليس فإن كان من يجالس أهل الذكر يغفر له فكيف بأهل الذكر اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا يا رب العالمين رقم عشرة إن لما تذكر ربنا ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك فاطر السماوات والأرض هيذكرك أنت يا عبد يا فقير هيذكرك أنت يا عبد يا ضعيف قال جل وعلا فاذكروني أذكركم وأنا مع عبدي إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ الله أكبر رقم 11 ربنا هيباهي بنا الملائكة لو ذكرنا الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خرج على الصحابة لهم قاعدين قال ما أجلسكم قاعدين ليه فقالوا له جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام فقال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك يعني والله العظيم انتم ما قعدتوا غير عشان كده قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم أنا مش مكذبكم ولكنه أتاني جبريل الآن يعني أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة فأنتوا أنتوا قاعدين بتذكروا ربنا دلوقتي في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بكم الملائكة اللهم اجعلنا يا رب من الذاكرين يا رب العالمين رقم 12 إن الذكر جعله الله عز وجل بديلا لمن لا يعرف أن يأخذ شيئا من القرآن في الصلاة حديث رواه أبو داود بسناد- بسناد حسن ودي معلومة عجيبة لبعض الناس واحد راح للنبي عليه السلام رجل بسيط من الأعراب قال له يا رسول الله لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن وأنا بصلي أنا مش عارف أحفظ حتى الفاتحة وانتوا عارفين أن الصلاة لا تصح بلا فاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب فيعمل ايه بيقول له انا مش عارف احفظ حتى الفاتحة فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدله على البديل مش قادر تحفظ حتى الفاتحة وده راجل معذور جدا يعني يعني ما فيش حد في الدنيا ما يعرفش يحفظ الفاتحة لكن هو وصل لمرحلة من السن ومن الكبر ومش قادر وما عندوش ذاكرة انه يحفظ حتى الفاتحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سلام رقم 13 كثرة الذكر أمان من النفاق لأن ربنا لما ذكر المنافقين قال عنهم ولا يذكرون الله إلا قليلا فكثرة الذكر يا حبايبي دليل على ان احنا مش منافقين احنا ناس مؤمنين قلوبنا عمرانة بالايمان قلوبنا عمرانة بحب ربنا سبحانه وتعالى رقم 14 الملائكة بيستغفروا للذي يذكر الله عز وجل كما يستغفرون للتائبين الذين يتوبون إلى الله عز وجل شوف بقى تخيل ملائكة السماوات السبع كلها أعداد لا تخطر على قلب بشر تقعد تستغفر لك وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى رقم 15 الذكر هيسهل لك كل حاجة صعبة وهيسر لك كل أمر عسير عسير بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الذكر ليه بركات عظيمة ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بركات الدنيا كلها والآخرة في الإنسان الذي يذكر الله عز وجل رقم 16 اللي بيذكر ربنا وانا عمال بقول لكم العناصر بسرعه لان فعلا نفسي اقول لكم كل حاجه ان اللي بيذكر ربنا ربنا ما بيردلوش دعاء دعاء مستجاب ايه الدليل على كده حديث رواه البيهقي باسناد حسن ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يرد الله دعاءهم أول واحد الذاكر الله كثيرا والثاني ودعوة المظلوم والثالث والإمام المقسط الإمام العادل ثلاثة دولت ربنا ما يرد لهمش دعاء أبدا دعائهم مستجاب بفضل الله رقم 17 نقولها بسرعة قبل الفاصل إن ربنا هيعينكم على أعباء الحياة الراجل اللي بيتعب في شغله عايز ربنا يعينك على شغلك وتقدر تأديه على أكمل وجه اذكر ربنا قبل ما تنام سبح 33 احمد 33 كبر 34 الست الفاضلة اللي عايزة تقوم بأعباء البيت وصحتها تعبانة والضغط واطي ومش قادرة والسكر ووا عايزة ربنا يعينك على شغل البيت وتخلي بيتك على سنجة 10 سبحي قبل ما تنامي 33 واحمدي 33 وكبري 34 ايه الدليل على كده لما فاطمة بنت النبي عليه السلام راحت للنبي وطلبت منه خادم ورفض النبي عليه السلام ثم راح لها بعد كده هي وعلي بن ابي طالب وقال ألا أدلكم على خير لكم من خادم قالوا بلى يا رسول الله قال تس- إذا آويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلك خير لكم من خادم أنا بوفر عليك تمن الشغال اهوت ربنا يبارك فيكم اذكروا ربنا سبحانه وتعالى يا فاصل قصير ونرجع لكم ونكمل فضائل وثمرات الذكر صلى على حبيبك
ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرين إن شاء الله اتصالاتكم الجميلة ومشاركتكم معانا بعد الفاصل اللي جاي إن شاء الله وربنا يجمعنا وإياكم معانا الخير وعايزين بقى تفاعلاتكم بقى مع الحلقات الماضية حلقة آه، آه، يعني اللي احنا عملناها عن أمنا عائشة اللي هي نصرة أمنا عائشة وحلقة صلاة الفجر وحلقة القرآن عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ان شاء الله ويبقى فيه تفاعل مع الحلقات ديت لان احنا مجرد مش مجرد بقى ان احنا هنتفاعل مع القرآن اسبوع ونتفاعل مع صلاة الفجر اسبوع يعني مش هنيجي مثلا نصلي الفجر من يوم الثلاث اللي فات للاربع او للثلاث دوت وخلاص من يوم الاربع ما نصليش لا احنا عايزين اللي بنتفاعل بيه ان شاء الله نكمل بقى العمر كله ربنا يجمعنا واياكم على الخير عشان نرتقي بقى مع بعض في درجات الجنه احنا عايزين ليله في بيت النبي تكون سبب ان شاء الله ان احنا نجتمع يوم القيامه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فعايزين يعني ناخد الموضوع بجد انه لقول فصل وما هو بالهزل ديننا دين الجد فمحتاجين ان احنا فعلا ناخد الامور بقى كده بايجابيه ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما تعالوا نشوف بعض الثمرات الذكر ونكمل ذكرنا 17 ثمره تعالوا نكمل هم 23 رقم 18 ذكر الله يعدل عتق الرقاب لما واحد يشتري عبد ويعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى يبقى ذكر الله يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم الحديث قلنا قبل كده ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجتكم وخير لكم من إنفاق الذهب من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم كل بلى يا رسول الله قال ذكر الله الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهر خير لي أو أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب خير لي أو أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب رقم 19 الذاكرون الله عز وجل هم السابقون يوم القيامة مش النبي قال للفقراء اقول لكم على حاجة لو عملتوها تسبقوا اللي قبليكم وتكونوا افضل من اللي جايين بعديكم وما يكونش في حد افضل منكم الا اللي هيعمل زيكم فالذاكرون هم السابقون هم اللي هيسبقوا ولذلك حتى قارئ القرآن ما هو القرآن من أع- من اعظم انواع الذكر قارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها فربنا يجعلنا وإياكم من السابقين وهتشوفوا الأمثلة الجميلة دلوقتي للذاكرين رقم 20 الملائكة واحفظ الجملة ديت الملائكة تفضل تبني لك في بيوت في الجنة وتغرس لك نخل في الجنة طول ما حضرتك وطول ما حضرتك بتذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة طب بالله عليكم كل اللي قاعدين قدامي دلوقتي قولوا دلوقتي حالا سبحان الله العظيم وبحمدي أيوة أيوة قولي يا عم حاج سبحان الله العظيم وبحمدي أختي الفاضلة قوليها سبحان الله العظيم وبحمدي اتغرس لنا دلوقتي ثلاث نخلات في الجنة وما من شجرة في الجنة إلا ساقها من ذهب يسير الراكب المسرع تحت ظل الشجرة من أشجار الجنة مئة عام لا يقطعها ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الجنة رقم 21 ذكر الله أمان لينا من الحسرة عشان ما نتحسرش على عمرنا يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون ساعة ما من قوم تمر بهم ساعة لا يذكرون الله عز وجل فيها إلا كانت عليهم ترة يعني حسرة يوم القيامة أي لحظة أي ساعة هتمر علينا من غير ما نذكر ربنا سبحانه وتعالى هتكون علينا حسرة يوم القيامة ولذلك يؤثر عن أبي بكر الصديق أنه بكى عند موته فقيل له لماذا تبكي قال أبكي لأني أذكر ساعة لم أذكر الله عز وجل فيها فأبكي على تلك الساعة رقم 22 الذكر أمان من عذاب الله يوم القيامة الدليل حديث رواه أحمد في المسند بسند صحيح إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله أكتر حاجة تنجيك من عذاب ربنا ذكر الله عز وجل رقم 23 ودي آخر حاجة إن هتكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كم من ضمنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تعالوا في عجالة سريعة كده نعيش في رحاب الذاكرين وأعظم الذاكرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة بتقول كان النبي يذكر الله في كل أحواله صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الله دايما صلى الله عليه وسلم وكان من دعائه اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا يعني بيقول له يا رب اجعلني بذكرك على طول وبشكرك على طول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سيدنا موسى ربنا بيقول له اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري اوعى تأثروا بذكري اوعوا تفتروا عن ذكري اذكروني على طول ولذلك هو لما طلب من ربنا انه يؤيده بأخيه هارون قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سيدنا زكريا لما طلب من ربنا أنه يرزقه بالولد بعد كبر سني فربنا رزقه بالولد لكن أعطاه علامة يعرف من خلالها أن زوجته بقت حامل قال له إيه قال سبحانه وتعالى لما قال له قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة, ليال ثلاثة, ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار بيقول له علامتك عشان تعرف ان زوجتك بقت حامل ان انت هتقعد 3 ايام تيجي تتكلم الكلام العادي مش تعرف تتكلم انما لما تيجي تذكر ربنا تلاقي لسانك بينطلق بذكر الله هي دي العلامه اللي تعرفك ان زوجتك ان زوجتك بقت حامل في يحيى عليه السلام سيدنا يونس لما التقمه الحوت كان من أعظم أسباب النجاة بعد فضل الله سبحانه وتعالى ذكره لله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا بيقول إيه فلولا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لولا أنه كان بيسبح كان فضل في بطن الحوت لحد إيه إلى يوم يبعثون سبحان الله ولذلك سيدنا عثمان بن عفان واحنا قلنا أعلى أنواع الذكر القرآن سيدنا عثمان بن عفان يؤثر عنه في أثر صحيح كالشمس أنه كان بيختم القرآن كل ليلة في ركعة الوتر تخيلوا حضراتكم أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه كان يسبح في اليوم والليلة مئة ألف تسبيحة أبو هريرة كان يسبح 12 ألف تسبيحة كل يوم وليلة فكان يقول هذه بقدر ديتي سبحان الله شوف قد ايه حرصهم وحبهم لذكر الله سبحانه وتعالى سيدنا عمر بن الزبير كان يقرأ بالنهار ربع القرآن ويصلي بنفس الربع قيام الليل الله على حبهم لذكر الله شيخ الإسلام أبو بكر بن عياش ختم القرآن 18 ألف ختمة سبحان الله الإمام يحيى بن سعيد القطان قعد لمدة 20 سنة كما يحكي عنه يحيى بن معين قعد 20 سنة يختم القرآن كل يوم يختمه مرة بفضل الله سبحانه وتعالى الإمام الشافعي كان بيختم القرآن كل 3 أيام وفي رمضان يختمه 60 مرة مرة بالليل ومرة بالنهار حاجة طبعا لا تخطر على قلب بشر الإمام أبو حنيفة أيضا كان بيختم القرآن في كل يوم مرة وفي رمضان كان بيختمه كل يوم مرتين وحاجات بقى عجيبة جدا هذكر لكم حاجة شخصية كده لأخ صديق حبيبي كنت لما اقعد اتكلم معاه كان لسانه لا يفتر والله لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى لدرجة هو مرة أباح لي بسر بيقول لي كل يوم أقعد أذكر ربنا كده لحد ما أنام يقول لي فأقوم قبل الفجر ألاقي لساني شغال لوحده بذكر الله سبحانه وتعالى الأخ دوت في يوم من الأيام دخل يعمل عملية جراحية وكنت رايح أزوره في المستشفى وكان قاعد في العملية على ما أذكر حوالي خمس ساعات فالدكتور لما خرج فأنا بطمن على صاحبي ده وبسأله أخباره إيه قال لي أنا شفت العجب اللي عمري ما شفته في حياتي وأنا دكتور بقالي 20 سنة جراح بقالي 20 سنة قلت له خير قال لي خمس ساعات والشاب دوت متبنج بنج كلي ولم يفتر لسانه لحظة واحدة عن ذكر الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم راجل في البنج متبنج وبيذكر ربنا اللي بيحرك لسانه الملائكة لأن هو أصلا محب لله وبيذكر ربنا فربنا بيعينه ويؤيده بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف بعض الكنوز من الذكر كده بسرعة ونشوف بعض أنواع الذكر الجميلة اللي نفسي بجد إن احنا نحاول نكتبها أو نحافظ عليها ويا ريت الحلقة دي يا جماعة والحلقات اللي فاتت ديت حملوها وادوها هدايا للناس وخلوا الناس تكتب وتعمل عناصر وتمشي وتظبط نفسها كده علشان نفسنا بجد الحلقات دي تقربنا من النبي اكتر واكتر صلى الله عليه وسلم اسمعوا بقى الحديث ده ويا ريت لو تقدروا تكتبوه اكتبوه حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح النبي بيقول ايه بيقول الا ادلك على ما هو اكثر من ذكرك الله عز وجل الليل مع النهار هقول لك على حاجة أكثر من إن أنت تقعد 24 ساعة كل يوم تذكر ربنا إيه رأيك هجمع لك اللي هو إيه جوامع الذكر هقول لك حاجة تجمع لك كل دوت وتديك حسنات لا تخطر على قلب بشر فقال قل الحمد لله احفظ معايا الجملة دي الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق خدوا بالكم الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء والله لعيده مرة تانية خد بالك والنبي عليه السلام بيقول لك في آخر الحديث إيه قال لك وتسبح الله مثلهن يعني لو حبيت تقول ال ال ال الذكر ده مش لازم يبقى في الحمد بس ممكن في الحمد والتسبيح ولا إله إلا الله والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله وكل اللي انت عايزه قوله بنفس الصيغة دي يعني ايه احنا قلنا الحمد لله طب تعالى نجربها بسبحان الله يبقى سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله على ما أحصى كتابه وسبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء النبي بيقول ايه في آخر الحديث بيقول تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك اتعلموا الذكر ده وعلموه لأولادكم بالله عليكم اللي كتب كتب واللي ما كتبش في إعادة الحلقة إن شاء الله هي بتتعاد ثلاث مرات اكتبوه وامشوا على الذكر ده يجمع لكم كل الخير اللي في الدنيا جربوه مرة الحمد لله مرة بسبحان الله مرة بالله أكبر مرة بلا إله إلا الله مرة بلا حول ولا قوة إلا بالله وشغلوا نفسكم بالذكر ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين أمنا الجويرية في يوم من الأيام والحديث رواه مسلم خرج النبي عليه السلام من عندها الصبحية فلها قاعد عمالة تذكر ربنا خرج ساعة ورجع وبعدين قال لها أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها أنت لسه على نفس الحالة اللي أنا سبتك عليها قالت له بلى يا رسول الله فقال لها أما إني قلت من بعدك خد بالك أربع كلمات ثلاث مرات أربع كلمات كررتهم ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن لو اتوزن اللي أنا قلته أربع مر... ثلاث مرات ده الأربع كلمات اللي قلتهم ثلاث مرات لو اتوزنت بكل اللي أنت قلتيه طول النهار توزنهم فقال صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقي وزنة عرشي ومداد كلماتي الله سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي الله أكبر احفظوا الذكرين اللي ورا بعض دولت يجمعوا لكم عدد كبير جدا جدا لا يخطر على قلب بشر من الحسنات طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان خدوا بالكم وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض النبي عليه السلام بيقول الحديث اللي احنا قلناه في أول الدرس أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة قالوا يا رسول الله كيف يكسب ألف حسنة قال يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة الله بالتسبيح شغالين ولا لسه ولا بطلتم شغلوا لسانكم بالتسبيح قلنا شغ... خليكم على طول كده في التسبيح قولوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل حديث الثاني زيه قريب منه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في اليوم مئة مرة خدوا بالكم بقى كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أكثر من ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبيفكروني في قصة ولا لكم بس بعد إيه بعد الفاصل طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ريت تحفظوا برضه الذكر ده من تعار من الليل اللي يقلق بالليل والحديث رواه البخاري من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن قال رب اغفر لي غفر له وإن دعا استجيب له وإن قام فصلى قبلت صلاته بعد الذكر اللي أنا قلته دلوقتي حالا وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مئة مرة وفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر آخر حاجة نقولها قبل الفاصل لا حول ولا قوة إلا بالله النبي ذكر لها ثلاث مميزات أول حاجة قال إن هي باب من أبواب الجنة قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة تاني حاجة قال إن هي كنز من كنوز الجنة قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة تالت حاجة قال إن هي من غراس الجنة قال صلى الله عليه وسلم غرس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك في ليلة الإسراء لما النبي قابل سيدنا إبراهيم فقال له يا رسول الله أقر أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنا في انتظار تلفوناتكم ولكن أختم بحديث واحد إن من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة دي كانت بعض النفحات والثمرات وبعض أحوال الذاكرين وبعض كنوز الذكر أنا في انتظار اتصالاتكم وأسعد بسماع صوتكم بعد الفاصل صلى على حبيبك قالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل والحقيقة الوقت معكم بيجري بسرعة عجيبة جدا ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير دائما ومعانا الأخت فاطمة من مصر السلام عليكم نور يا ازيك يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله انا سعيده جدا انا اول مره اتصل بحضرتك والله يا أهلا بحضرتك.
وانا من الناس ال- يعني معجبين ببرامج بالبرامج بتاعتك الله كلها حقيقي يبارك والله فيك. الله يبارك جميله فيك.
وانا بستفيد منها جدا ربنا يبارك الله يخليك يا شيخ وانا الحمد لله بتابع كل اسبوع اللي انت حضرتك بتعمله انا من الناس اللي بتصلي قيام الليل ما شاء وبتصلي الله.
الفجر ما شاء الله.
وعندي ورد قران الله.
والحمد لله بحمد ربنا ده فضل وعدل من عند ربنا الله أكبر.
وبذكر ربنا والاذكار اليوم الحمد لله ما شاء الله، ما شاء الله.
والدخول والخروج من المنزل والح- وال- والخلاء وكل الحمد ما شاء لله الله.
بحمد ربنا ربنا يثبتك يا أخت فاطمة يا رب والله دايلي بالثبات يا رب.
دلوقتي في سوره الواقعه نعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه تقرا في الل- في الليل ولا بتقرا في الصباح عشان أسباب الرزق ها اه عشان اسباب انا هريحك من الموضوع دوت اتفضل.
حديث سورة الواقعة ضعيف يعني آه، يعني ضعيف.
هو اه آه يا جماعه في بعض الناس آه، طبعا م- مش مشهور بين ان بعض الناس آه، ان في بعض الصور معينه ليها فضائل في حاجه معينه في الحقيقة اه فعلا في بعض الصور ليها فضائل زي سورة مثلا تبارك آه، من اسباب النجاة من عذاب القبر ومن اسباب دخول الجنة الى غير ذلك لكن الحقيقة حديث سورة الواقعة ارجعوا ل- لكتاب ضعيف الجامع الشيخ الالباني والسلسلة الضعيفة تلاقوا ال- ال- الحديث ضعيف ضعفه عدد كبير جدا من الائمة واحنا لما بنقرأ القرآن هو قراءة القرآن نفسه من غير بقى الواقعة أو غير الواقعة هو أصلا من أسباب الرزق ليه؟ لأن اللي بيتقي ربنا ربنا بي... ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وتقوى الله تستلزم ان انا اصلي واقرا قران واذكر ربنا واحمد ربنا فان شاء الله قراءه القران هي اصلا سبب من اسباب الرزق وان كان حديث سوره الوقاعه حديث ضعيف مين معانا السلام عليكم ام حسين السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا فضيله الشيخ يا اهلا بحضرتك ربنا يخليك يا رب احنا الصراحه يعني في حاجات كتير ما كناش نعرفها اتعلمنا على ايد حضرتك وإيد ربنا يعلمنا واياكم يا رب المشايخ. ربنا يحفظك يا رب اهم حاجه ننفذ يا ام حسين بتصلي الفجر لا، اه طبعا الحمد لله لا والله العظيم يعني ب- بواظب عليه على قد ما اقدر ربنا يبارك فيك يا ويحفظك يا رب رب يخليك ربنا يخليك يا رب ويخليك لنا يا- لكل الناس يا رب الله يخليك يا ام حسين ربنا يعزك يا تحت رب امرك يا ام حسين والله انا كان نفسي اكلم حضرتك من زمان والحمد لله انا كلمتك الله يبارك فيك طب ادعي لنا يا ام حسين ربنا يبارك فيك يا رب امين يا رب العالمين ربنا يعز الاسلام يا رب وينصر المسلمين يا رب امين يا رب العالمين جزاكم الله خير على اتصال يا ام حسين آه، ل- ال- بعض الايميلات اللي اتبعت لنا ربنا يبارك فيك طبعا ما اقدرش اقراها كلها عشان الوقت لكن عموما الاخت ساره ربنا يحفظها بتقول جزاك الله خير يا شيخ محمود والله انا منذ شهر رمضان لم اصلي الفجر ولما شاهدت الحلقه ضبطت الهاتف على صلاه الفجر ولا زلت الحمد لله اصليها ربنا يبارك فيك يا اخت ساره الاخت فاطمه الزهراء بتقول اقترح ان نتناول في الحلقات القادمه موضوع التعامل مع غير الملتزمين موضوع مهم جدا جدا آه، لاخت شهيده من هولندا بتقول ادعي لي ان انا البس الحجاب الصحيح لا الحجاب المزيف ربنا يكرمك ان شاء الله ويرزقك الحجاب ال- الياباني مش التايواني ان شاء الله آه، الاخت سعيده من المغرب بتقول حلقه صلاه الفجر جعلتني اواظب عليها جزاك الله خير ربنا يحفظك يا اختي سعيده ربنا يجعلك سعيده في الدنيا والاخره ان شاء الله آه، الاخت كوثر من المغرب ب- يعني بحييها وبقول لها جزاك الله خيرا عن يا اخت كوثر اذا كنت سامعانا حقيقه بعتت لنا بعض الموضوعات الهامه اللي احنا ممكن نتناولها في الحلقات القادمه ربنا يجعلها في ميزان حسناتك قالت بعض العناوين ويا ريت برضو اخواتنا واخواننا يشاركونا برضو يقولوا بعض الحاجات اللي هم طالبينها نعملها لكم ان شاء الله الأستاذ محمد من فرنسا من فرنسا بيقول أنا من أصل جزائري وأحب مصر جدا وأحب الشيخ محمود المصري أحبك الله الذي أحببتني من أجله الأخت الأخت ميلود من المغرب بتقول كيف ندعو الناس لصلاة الفجر نسج- نسجل الحلقة اللي فاتت ونحاول بقدر الإمكان نبعتها للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله الأستاذ أسامة من ليبيا السلام عليكم
ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ يا أهلا بحضرتك الله يسلمك أنا عندي سؤالين يا شيخ اتفضل السؤال الأول بخصوص ما آه، الوسواس في الوضوء وفي الصلاة وأنا متيقن أن وضوئي صحيح وصلاتي صحيحة نعم السؤال الثاني وقت مثلا السحر يعني مثلا هل يعني هو مستمر إلى يعني مثلا الإنسان يأخذ مثلا 40 40 دقيقة أو ساعة إلا ربع من قبل صلاة الفجر نعم.
هل يعني وقت كافي مثلا هل هو مست- مستمر إلى طلوع الفجر وشكرا يا شيخ ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين آه، هو بيتكلم عن الوسواس في الوضوء والصلاة وبيقول وأنا واثق إن أنا آه، آه، يعني وضوء صحيح وصلاة صحيحة يبقى إذا لا تلتفت لا تلتفت استعذ بالله من الشيطان الرجيم أخ أسامة وكمل وصلي واعبد ربنا وما تلتفتش ل- لأمر الشيطان هذا السؤال الثاني اللي ما فهمتش هو قصده إيه باستمرار من 40 دقيقة لحد طلوع الشمس ما فهمتش هو قصده عليه بالظبط لكن عموما لو كان بيسأل عن وقت السحر فوقت السحر في الثلث الأخير من الليل وهو وقت نزول الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله حينما يقول جل وعلا هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح الأخت سمر من مصر السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا آه، بقولك يا شيخ لو سمحت هسألك سؤال اتفضلي آه، انا جيت لبس النقاب نعم آه، كنت مخطوبه وجيت لبس النقاب كان عشان خطيبي ده حببني فيه وحبيت ان انا البسه نعم بس بعد كده سبته وما حصلش نصيب نعم وجيت بعد كده كنت عايزه اقلعه عندي نعم.
جوايا حسيت ان انا مش لابساه عشان عشان ربنا نعم وسالت شيخ عندنا قال لي انت كده آه، والعياذ بالله كفرت بالله حرام كفرتي لا طبعا كفرت ايه يعني انا اعوذ بالله يعني اللي بتخلع النقاب تبقى كفرت طبعا الكلام ده ما يقولوش آه، ما يقولوش حد ابدا يعني انها هي طبعا ايه احنا عايز اقول حاجه دايما بقول لاي اخت يا جماعه عايزه تلبس نقاب بقول لها قبل ما تلبسي نقاب ركزي على الحاجتين بالله عليك اول حاجه و- و- واوعى حد يفتكر ان ده صد عن لبس النقاب لكن انا بقول يا جماعه علشان يبقى صورتنا حلوه كمسلمين قبل ما تلبسي النقاب فكري في حاجتين رقم واحد ما دمت هتلبسي النقاب يبقى مش هتخلعيه لانك لو خلعت النقاب انت كده هتكوني سبب فتنه غيرك هيقولوا لو كان لو كان النقاب في خير ما كانتش خلعته وممكن يكون في اكتر من واحده قلدتك ولبسته فلما تخلعي هم كمان هيخلعوا وهم ممكن يكون في حد لبس عشانهم فيخلعوا برضه وراهم فممكن تخلي بنات كتيرة جدا تنتكس وراك دي رقم واحد رقم اتنين ما دام واحدة هتلبس نقاب يبقى لازم تكون يا جماعة قد مسؤولية النقاب ما ينفعش اكون منتقبة وماشية في الشارع صوت عالي ما ينفعش اكون منتقبة وانا بكذب او بغتاب او بنم او ب- بكلم كلام مش كويس او بجيب سيرة الناس او مجالسها كلها غيبة ونميمة و و. ما ينفعش ده مع النقاب وده مش معنى انا بقول يبطل النقاب لا بقول ما ينفعش اخلاقيا لان الناس بصه للمنتقبه دي على انها يعني حفيده امهات المؤمنين ما ينفعش حفيده امهات المؤمنين تكون مغتابه ما ينفعش تكون بتكذب ما ينفعش تكون بتسعى بالنميمه بين الناس ما ينفعش فعشان كده بقول الاخت اللي هتلبس نقاب تراعي حاجتين رقم واحد هتلبسيه مش هينفع تقلعيه هتلبسيه لازم تحافظ على اخلاقيات الاسلام من خلال النقاب تقولي للدنيا كلها انا منتقبه لكن في نفس الوقت أنا, أنا جديرة بلبس النقاب أنا عندي أخلاق أنا عندي سلوكيات محترمة أنا بنت ما شاء الله لساني ما بيطلعش العيبة أنا محافظة على الصلاة وعلى العبادة أنا بعمل أنا بعمل يبقى صورة حلوة للمنتقبات في الوقت ده فعلا بقول لك يا ريت كل منتقبة تبقى بالمنظر ده ربنا يحفظك يا رب العالمين أم سيف من ألمانيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عليكم كيف السلام ورحمة الله.
الحال؟
أهلا وسهلا بحضرتك آه، ممكن أسأل سؤالين اتفضلي آم، السؤال الأول أيوة.
آم، هل الاحتفال بعيد الميلاد بدعة؟
نعم والسؤال الثاني هل الزكاة التي أعطيها لأختي آه، المساعدة في الدراسة زكاة أم لا؟
حاضر انا هي حاضر ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ابو حمزه معانا من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمود؟
عليكم السلام ورحمه يا الله رب وبركاته ربنا يعزك يا رب والله احنا بنحبك في الله يا شيخ محمود ربنا احبك يكرمك.
الذي احترم فيه ربنا يخليك الله يا محمد يعزك شيخ بالنسبة لقراءة ال- الفاتحة وراء الإمام اه تمام إن كان يعني بيسيب وقت فراغ للقراءة وإن كان ما بيسيبش نعم تمام وبالنسبة لتحريك الإصبع في التشهد هل التثبيت ولا التحريك الخفيف؟
هقول لحضرتك حاضر جزاك حاضر.
الله خيرا.
ربنا يبارك فيك يا رب طيب بالنسبه لاخت ام سيف ربنا يحفظك ويبارك فيك الحقيقه موضوع عيد الميلاد واحتفال بالعيد الميلاد انا عايز اقول حاجه هو عشان بس ما تقولش ان احنا متزمتين ولا انا عشان احتفل بعيد ميلادي لازم افكر يعني ايه عيد ميلادي يعني عدت سنة من عمري يعني فقدت سنة وأنا مقرب مقرب مقرب على لقاء ربنا سبحانه وتعالى أحتفل ولا أزعل بجد حقيقي لو سألتوني أنا بزعل على كل يوم بيعدي من عمري ده رقم واحد رقم اتنين بالنسبة للزكاة لو هتدفعها لأختك وأختك مستحقة يعني فقيرة ومستحقة للزكاة فبتحسب زكاة مال لأن إحنا الزكاة ما تنفعش للأصول ولا للفروع ما ينفعش أدفع زكاة زكاة مالي لأمي أو لأبويا أو لأولادي ما ينفعش لأن دولت أصلا أنا مسؤول من عن, عن الإنفاق عنهم شرعا بفضل الله سبحانه وتعالى أخويا أبو حمزة ربنا يحفظه بيقول قراءة الفاتحة ورا الإمام لو سكت ودى وقت كده عشان اقرا يبقى هقرا المشكله هنا في إن الامام لو ما كانش بيدي فواصل وهي دي السنه على فكره انه ما يديش فاصل يقرا الفاتحه ويخش على طول على الصوره اللي بعدها طيب انا اقرا الفاتحه امتى بعض العلماء اختلفوا في هذه المساله فبقول الامر في سعه جميل قوي قوي بعضهم قال قراءه الامام قراءه للماموم وبعضهم قال ده بالنسبه للق- للصلاه الجهريه اما السريه طبعا لازم هقرا أما وبعضهم قال إن قراءة الإمام لا تغني عن قراءة المأموم لازم المأموم كان يقرأ فقالوا طب يقرأ امتى قالوا ممكن يقرأ مع الإمام ولكن في سره ما ي- ما ايه ما يشوشرش على الإمام وبعضهم قال يعني ممكن بعد ما الإمام يخلص الفاتحة مباشرة هو يسرع في قراءة الفاتحة بسرعة برضه من غير ما يشوشر على الإمام وحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب يعني راجح طبعا عند أغلب العلماء ولذلك بقول آه، ريح نفسك من كل دوت اقرأ الفاتحة مع الإمام بصوت واطي أو إن كان بيعطي فاصل بين الفاتحة وبين الصورة اللي بعدها اقرأ الفاتح- الفاتحة برضه بصوت واطي الحاجة الأخيرة بالنسبة لتحريك الإصبع هل هو بال- بالتحريك ولا بالتثبيت ورا الدوت وورا الدوت طيب كيفية التحريك وكيفية التثبيت كيفية التثبيت هكذا وكيفية التحريك مش زي ما بعض الناس بيعملوا كده يبقى جايب صباعه كده لا التحريك هكذا يا جماعة وشايفين الم- الإصبع عامل ازاي كده هوت هو ده التحريك بتاع الإصبع ربنا يجمعنا ويقع على خير مين معانا يا شريف أم إسراء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا أم إسراء مفيش اتفضل اتفضلي يا ام اسراء لو سمحت انا جوزي متوفي من اربع شهور هو تعب قعد ثلاث سنين تعبان ربنا يا رب يرحمه يا رب وانا كنت شوف انا عملت كل حاجه كويسه ربنا يكرمه والله كل حاجه عملتها الله يكرمه واشيل واخدم وكل حاجه الحاجه الوحيده اللي انا خايفه منها اكون قصرت في حقه بس نعم عملت كل حاجه والله الله يكرمك يا رب بس كنت بقى باجي للاخر واتنرفز واتعصب واقول له معلش وارجع تاني اقول له معلش حقك عليا معلش ما- ما تضايقيش نفسك يا ام اسراء آه، ربنا يكرمك انا بصلي قيام الليل نعم وبصلي الفجر وذكر الله ده على طول ما بغفلش منه ربنا يبارك فيك يا رب عايزك آه، على قد ما تقدري يا ام اسراء يعني انا انا اولا مش عايزك تزعلي لان انت بتقولي عملت اللي عليكي والزياده كل ما في الامر كنت بتخرج عن شعورك احيانا في اخر الايام معلش هذا مما يعفو الله عنه لان الانسان بشر برضه مش مطلوب منه يبقى 24 ساعه مبتسم احيانا بيكون زعلان احيانا بيكون فرحان احيانا بيكون متضايق احيانا وهو يعذرك ان شاء الله وان شاء الله يعني ان الحسنات يذهبن السيئات انت عملت معاه خير كتير قوي اتعصبت مره ولا اتنين معلش ان شاء الله تعدي عايزك بس على قد ما تقدري يا ام اسراء كتري من الدعاء ليه والاستغفار وكتري لو قدرتي عندك ماديات ولو بسيطة صدقة جارية عرفت ان المسجد بيتبني حطي ولو 100 جنيه مشاركة في بناء المسجد بنية ان الاجر يوصل له هيوصل له هيوصل لك بفضل الله آه عرفت مثلا في حد بيعمل كولدير مية حطي ولو 50 جنيه معاه مشاركة في كولدير المية هيوصل لك الاجر ويوصل له بفضل الله سبحانه وتعالى ولو كان ما حجش وانت حجيت عن نفسك حج عنه وربنا يتقبل يا رب العالمين ويرحمه رحمة واسعة الاخت مروه من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا علي...
شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا انا والله انا سعيدة جدا بكلم حضرتك انا من امتى وانا عمالة احاول اتصل ربنا يعزك والخطوط مش قادرة ويسترك اتجمع ربنا يعزك ويسترك يا رب العالمين ربنا يبارك فيك يا رب وربنا يحفظك آمين يا يحفظك رب.
كده يا رب آمين يا اللهم رب العالمين.
آمين. آه انا سؤالي هو عن صلاة الفجر هو بالنسبة لجوزي آه هو بيصلي في المسجد وكل حاجة يا شيخ الحمد لله نعم.
بس آه، بيجي عند صلاة الفجر- الفجر بسبب آه، ظروف شغله ان هو بيجي متأخر نعم فبصراحة يعني ما بيقدرش يقوم وانا بتعب في الموضوع ده نعم ف- فهو ما بيقدرش يقوم فانا بصراحه بي...
يعني بيجي الساعة ك- بيجي الساعة كام يا أخت مروة؟
يعني بيجي على حوالي الساعه واحدة او اتنين بالليل آه.
يعني فبي وكمان عقبال ما بيتعشى بيبقى فصل خالص والله يا قوي اه ف... ف... فبيتعبني موضوع صلاة الفجر ده فانا نعم.
بصراحة يعني خايفة يكون في حرمانية يعني تعيش انا كمان معاه أنت خدي بالأسباب خدي بالأسباب يعني أنت وهو ما دام هو بي... بيجي الساعة 2 طبعا أكيد بيروح الشغل متأخر مش ممكن يكون الساعة 2 بيطلع 7 الصبح آه، نح نحاول ناخد بالأسباب يعني نعمل إيه يعني ممكن نقول له مثلا إيه أنت جاي من الشغل مثلا الساعة 2 طب بجملة فاضل ساعتين على الفجر عقبال ما هي يتعشى بقت الساعة 3 بقى فاضل ساعة على الفجر حضرتك بقى في خلال الساعة ديت كده يعني اقعدي حك معاه دردشوا معاه اقعدوا اذكروا ربنا قوموا اتوضوا وصلوا ركعتين هيجي الفجر صلوا الفجر ربنا يبارك فيكم هيبقى فاضل ساعة واحدة بس على الفجر عشان ما يفوتكمش الاجر وان غلب غلب غلبته عينيه ونام في في يوم من الايام حاولي باسلوب كده جميل كده حاولي تصحيه آه، بترطيف في ايديك ترطش الميه كده على وشه بالراحه ما دمت عارفه ان هو ممكن يتحمل ومش هيعمل معاكي مشكله ولا اي حاجه وحاول تصحيه قدر يصحى قدر ما قدرش اسال الله ان ربنا يعفو عنه ويكرمه ان شاء الله في شغلانه تخليه يجي بدري عشان يصلي الفجر ان شاء الله ابو عمر السلام عليكم كاتو ازي حضرتك يا شيخ عامل ايه؟
عليكم السلام حبيب قلبي والله يا حضرتك انا عندي والدي متوفي والشيوخ يرحمه.
بتقول لوالدتي انها لازم تقعد في في البيت اربع شهور و10 ايام نعم تمام ما تخرجش الى الاسباب و- و- وترجع ل- للضروره وهكذا نعم طيب انا دلوقتي لو عاوز اخدها عندي لو عايز اوديها لحد من بنات اخواتي نعم.
يعني عشان اخف عنها حتى الم الوحده يعني نعم هي مش عايزه تيجي هل الحكم ده فعلا صحيح ولا يعني انا عايز اعرف ايه التجاوزات في الموضوع ده هي ما فيش حد قاعد معاها في البيت يا ابو عمر نعم ما فيش حد قاعد معاها في البيت لا ما فيش حد قاعد معاها في البيت وهي طبعا اكيد يعني آه، امنا ست كبيره نعم هي اكيد طبعا كبيره في السن يعني مش سامع حضرتك هي والله.
آه، اكيد كبيره في السن ما تقدرش تخدم اه نفسها ست كبيره في السن اساسا اه طيب يعني يعني هو الاصل طبعا هي تقعد فعلا المده ديت في البيت لكن آه، لظرف آه، كبر سنها وان ما فيش حد معاها في البيت الى غير ذلك يجوز ان احنا ناخدها ننقلها ل- لبيت ابنها او بنتها تقعد معاهم ما فيش اي مشكله خالص يعني آه، والدين يسر ما فيش اي مشكله خالص ان شاء الله ربنا يتقبل يا ابو عمر ويبارك في عمرك يا رب العالمين عايزين نقول حاجه يا جماعه بقى عايزين نقول احنا قلنا هنقول لكم قصه صغيره كده على آه، قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كان في راجل امي بسيط جدا لا يعرف الكتابه ولا القراءه في يوم من الايام الراجل دوت دخل سمع درس لأحد المشايخ فسمعه وهو بيقول الحديث ده والحديث طبعا رواه البخاري ومسلم ففرح قوي بالحديث قال بس ان شاء الله اشتغل على الحديث ده طلع بره على البقال يا حاج فلان كلمتان خفيفتان على اللسان وقالوا الحديث آه لفلان الجزار فضل شغال بالحديث ده سنين طويل قوي لحد ما في يوم من الايام جاله مرض واحتاج لعمليه جراحيه الدكتور اللي هيعمل له عمليه جراحيه عمره ما سجد سجده لله سبحانه وتعالى الراجل خد البنج الكلي واتعملت العملية والحمد لله نجحت وبعدين الراجل فاق من البنج مرة واحدة فطبعا معروف اللي بيفوق من البنج ده وبيتكلم اول حاجة مثلا انا تعبان محتاج حاجة مسكنة فاول ما فاق من البنج راح بص الدكتور وقال له يا دكتور قال له خير قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم مات فالدكتور قال والله كأنه ما قالش الكلمات ديت إلا عشاني فتاب هذا الطبيب إلى الله وبدأ يصلي وبدأ يطلب العلم وأصبح الآن من مشاهير الدعاء وكل ده في ميزان حسنات الراجل البسيط بتاع كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الأخت عائشة من انجلترا السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ عليكم السلام نعم.
ورحمة الله كنت عاوزة أسأل يا شيخ اتفضل.
أنا بتعالج عشان الخلفة نعم فالدكاترة قالوا لي آه، كل شيء ضعيف آه، عندنا بويضات خديها نعم آه، فحكي يعني وأنا عندي إمكانية مادية نعم وطبعا أنا سمعت إنه حرام فرفضت فرفضت الموضوع نعم.
بس كل ما بروح أتابع العلاج بيحكوا لي نفس الشيء بحس هيك إنه فتنة علي بس أنا رافضة طبعا الموضوع لأني سمعت إنه حرام نعم فحتى زوجي حكى لي فكري بالموضوع قلت له لا انا حتى عشان اكد اكد لك حسال اكم شيخ عشان اكد هو لك قالوا لك قالوا الموضوع حرام.
لك- قالوا لك اشتري ايه ما انا معلش ما فهمتش كتير الموضوع بويضات الموجوده عندنا عندهم هم هناك يعني اه اه نعم اه طب هقول لحضرتك حاجه يا اخت عائشه انا على- مش على سبيل التجربه ولكن على سبيل اليقين وانا قلت الكلام ده لاكتر من اخت ويقينا صدقيني حصل نتائج خياليه خياليه بجد كتر من الاستغفار ممكن تقولي يعني ممكن بعض الناس يقولوا الشيخ يعني بيقول الكلام ده ده, ده شغل ده شغل دروشه لا ده انا عايز اقول حاجه مهمه قوي عايز اقول اختي الفاضله والله الذي لا إله غيره إن من أعظم أسباب إعانة الرجل على حق الزوجة ومن أعظم أسباب إنجاب الأطفال آه، الاستغفار قال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين فإذا من أعظم أسباب ال- الخلفة بجد حقيقي الاستغفار ولذلك يعني يعني سبحان الله يعني الناس ب... ب- مش ما فيش مانع ان احنا ناخد بالاسباب الطبيه الاسباب العلاجيه ما فيش مانع ابدا لكن مع الاسباب العلاجيه ديت لابد ان نقدم حاجتين حاجتين نقول ثلاث حاجات اول حاجه الدعاء كتر من الدعاء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ادعي قوم صلي بالليل وادعي رقم اثنين الاستغفار رقم ثلاثة ومهم قوي قوي حسن الظن بالله انا دعيت يا رب واستغفرت وعندي حسن ظن بك هترزقني طب ولو ما رزقنيش اولاد يبقى هو ده عين الخير لان في ناس خلفت وزعلانه انها خلفت يقولوا يا ريتنا ما خلفناهم طلعوا اولاد عاقين وبهدلونا وعملوا فينا مش ده حاصل في الواقع يبقى اذا مش كل الاحوال بيكون فيها خلفه خير ومش كل الاحوال بيكون فيها عدم الخلفه خير رب خير لي واختار لي يا رب اختار لي اختار لي اللي فيه الخير يا رب العالمين يبقى ندعي ونستغفر ونحسن الظن بالله وتأكدي ان ربنا هيكرمك وهنبارك لك قريب ان شاء الله أم أمين من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد شيخ كيف حالك؟
أهلا بحضرتك
أنا أعمل مدرسة أنا ست مغربية أعمل مدرسة نعم نعم ولدي ابن يعني الابن البكر صرفت عليه كما يقال دم قلبي نعم والآن هو إنسان عاقل أدعو الله ليلا ونهار وأنا من المواظبين على قراءة القرآن وصلاة الفجر والصلاة في أوقاتها نعم.
والحمد لله أذكر الله وكل شيء ما شاء الله فأدعو الله ولكن لحد الساعة لا زال الله أستغفر الله العظيم لم يستجب
آه، هو عاقب أدعو- عاقب أرجوك يا حضرتك شيخ أنا عايز أفهم بس هو أن عاقب حضرتك تطلب الله معي
اتفضلي نعم
يا ريت توطي صوت التلفزيون أختي الفاضلة حاضر اتفضلي اتفضلي يا نعم يا ماما أي اتفضلي نعم أرجوك يا شيخ ادعو الله معي
اتفضلي
والآن من أجل أن آه، يرزق ابني بعمل و... ويكون كما أريد حاضر عينيا حاضر يا أم أمين انا بس أرجوك عايز يا شيخ أنا أصبت مؤخرا بمرض شفاك الله عافاك ربنا و...
يشفيك ويعافيك
وأنا يعني مذعورة ج- لست خائفة ولكن مذعورة ابدا يعني بص يا ام امين عايز اقول لحضرتك حاجه بقى يعني ال- نعم يا ك- سيدي.
كلام حضرتك واضح طبعا عايز اقول لحضرتك حاجه الانسان اذا اصيب بابتلاء فلا بد ان يحسن الظن بالله ويقول ده من حب ربنا ليه لان نبينا قال لنا, قال لنا كده قال صلى الله عليه وسلم وان الله اذا احب قوما ابتلاهم انا بس الشيف بس ما فهمتش منها هل ابنها عاق بها اه يعني لان انا ظننت ان هي بتقول لي ان هو عاق بيها يعني وكده اسال الله عز وجل اه طيب طيب ماشي يعني انا اسال الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك ان ربنا يهدي لها ابنها ان شاء الله ويهدي كل ابناء وبنات المسلمين قولوا امين بجد محتاجين ان احنا نلجا لربنا ان ربنا يهدي اولادنا وان ربنا يربينا اولادنا وان ربنا يجعل اولادنا ده كان من دعاء عباد الرحمن يعني الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ده من دعاء عباد الرحمن ربنا يجعل أولادنا رب العالمين يعني آه، من خيرة أولاد يعني المسلمين رب العالمين الأخت يسرى من مصر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا اخو محمود يا أهلا وسهلا بحضرتك الله يخليك انا يسرى عندي آه، 16 سنه أهلا بحضرتك ربنا يعزك ادعي لي الله يخليك ربنا يثبتك ويبارك فيك أخبار صلاة الفجر إيه يا أخت يسرى لا على طول الحمد لله وقيام الليل زي الفل بس على فكره في حاجه أيوه انا بصلي قيام ليل بس قليل خالص لان انا بنام وانا بصلي ربنا يكرمك يا رب ويتقبل على طول مش خليها ولو ركعتين ما تشقيش على نفسك يا اخت يسرا لا.
ركعتين قيام ليل ان شاء الله انا مش حكايه انا بنام على طول يعني يعني مثلا قاعده بسبح فتلاقيني نمت اه أر- قاعده بذاكر بنام مش اه عارفه عارف أعمل إيه عارف تاني؟
عارفه مين بقى اللي بينامك كده ايه مين الشيطان مفيش غيره هو ده استعيذي بالله من الشيطان قبل ما تبداي اي عمل اول ما تبداي كده تسبحي تصلي تعملي اي حاجه استعيذي بالله منه لان هو على طول طبعا ده اكبر منوم في العالم ده يعني ده ده, ده العلاج الوحيد المضمون للنوم اول ما يلاقي حد بيعبد ربنا عايز ينيمه على طول ربنا يبارك فيك يا اختي يسرا اتفضلي طيب آه عايز اقول عشان ما ننساش في عندنا بقى فقره جميله قوي قوي عايزين نحافظ عليها كده كل حلقه فقره اسمها كنوز من السنه سنن منسيه عايزين نحيي السنن دي مره تانية علشان فعلا لما نقابل النبي على الحوض نقول له يا رسول الله على قد ما نقدر كنا بنحاول نحيي سنتك يا رسول الله ونعمل بيها عشان نقابلك على الحوض السنه اللي عايزين نحييها ان شاء الله الاسبوع دوت ان احنا نجلس بعد الفجر نذكر ربنا في المسجد في المصلى بتاعنا والنساء يذكر ربنا في المصلى بتاعهم سواء في البيت او في المسجد براحتهم تمام نذكر ربنا لحد بعد شروق الشمس بتلت ساعة ونصلي ركعتين يتكتب لنا كل يوم حجة وعمرة تامة تامة تامة والحديث رواه الترمذي بسند صحيح يبقى هو ده واجبنا الاسبوع دوت مع بقى قرايه جزء قران بنقول مش هن مش هن مش هنواظب على الجديد ونسيب القديم يبقى جزء قران نحفظ كل يوم صفحه نقرا سوره تبارك قبل ما ننام هنصلي ركعتين بس قيام ليل هنصلي الفجر ان شاء الله هنقعد بعد الفجر لحد الشروق ربنا يبارك فيكم وهيبقى الخير كله جمعتوه مين معانا يا شريف الاخت ناديه من بلجيكا السلام عليكم وعليكم السلام آه، دكتور مصطفى بشكرك على هذا البرنامج كثيرا يا اهلا بحضرتك ربنا يعزك يا رب يعني، آه، لا أصدق أتمنى أتكلم معك والله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ربنا أشكر يحفظك الله كثيرا على هذه الليلة والله أشكر الله كثيرا امين يا رب العالمين امين يا سبحان رب الله.
ربنا يحفظكم في غربتكم يا رب العالمين إنها نعمة والله الله نعم فيها أتكلم معك في هذه الليلة ربنا يكرمك فأنا منذ سنة وأنا أواظب على صلاة الضحى ما شاء الله ما شاء الله وصلاة الفجر الحمد لله اللهم من قبل أن بارك.
أتزوج ما شاء الله ثلاثة عشر سنة وأنا متزوجة ما شاء الله والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أشكر الله سبحانه وتعالى أشكر ربنا يبارك فيك يا اختي ناديه ربنا يحفظك الله ويبارك فيك يجازيك ويكثر من والله امثالك يجازيك على هذا البرنامج كثيرا فأنا آمين.
أواظبه دائما آمين.
وأتابعه كثيرا امين يا رب ادعي لنا ربنا يقوينا بس ويعيننا على ان احنا فعلا نقدر نقدم للمسلمين حاجه الله يحسن ونقدر خاتمتنا بالخير نقدم- إن شاء الله آمين يا رب ونقدر نقدم لحبيبنا صلى الله عليه وسلم حاجة فعلا تبيض وجهنا لما نقف قدامه على الحوض و- وعايز اقول ان ان ب- يعني بتمنى على الله وعندي حسن ظن بالله ان ربنا يجمعنا وجمهور قناه اقرا وجمهور ليله في بيت النبي على وجه الخصوص اللي بيشوفوه كل يوم ثلاث و- والمصورين اللي معانا واستاذ شريف بقى واستاذ ايهاب واستاذ محمد سلام وكل حبايبنا اللي كان السبب في هذا البرنامج اجمعنا كلنا كده على حوض النبي عليه السلام ونقول له يا رسول الله لعل وعسى يكون خلال الفترة اللي فاتت دي والفترة اللي جاية نكون قدمنا حاجة يعني بعض اللي قدمته لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم و... والحقيقة الوقت بيجري معاكم بسرعة حبايبي ربنا يبارك فيكم بالله عليكم لساننا لا يفتر عن ذكر الله بقول للي شغال وانت ماشي ورايح شغلك ايه اللي معطلك ان انت تذكر ربنا اللي قاعدين قدامي دلوقتي ايه اللي معطل لساننا عن ذكر الله اللي حتى ماشي وسايق عربيته ايه اللي معطله عن انه يذكر ربنا اذكروا الله ولما تذكر ربنا ولما تذكري ربنا تأكدوا ان في اللحظة ديت ربنا بيذكركم قال جل وعلا فاذكروني أذكركم اقعدوا وسط الناس ذكروا الناس بالله سبحانه وتعالى قولوا لهم اذكروا ربنا سبحانه وتعالى ربنا يجمعنا وإياكم على الخير الوقت جري بسرعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت تخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفوق